السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية هنكمل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا قلنا المرة اللي فاتت ان هذا الرجل كان بيعيش في, في قرية او في مكان قتل 99 نفس وقال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فغلطوا دلوه على أعبد أهل الأرض دخل عليه فقال له هل لي من توبة قال له وماذا صنعت قال له قتلت 99 نفسا قال له ليس لك توبة فما كان منه إلا أن قتله أكمل به المئة ورغم ذلك الرجل عنده صدق في التوبة نفسه يتوب بجد فقال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فالمرة ديت دلوه على أعلم أهل الأرض فذهب إليه السلام عليكم وعليكم السلام قال له هل لي من توبة قال له ومن يحول بينك وبين التوبة قلنا المرة اللي فاتت العالم عالم العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن ماذا صنعت حب يعرف بقى هو عمل إيه عشان يعرف التشخيص بتاع الحالة ويوصف له العلاج فقال له ولكن ماذا صنعت قال له قتلت مئة نفس فقال له اخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى قوم كذا أو إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم خرج الرجل وقلبه منشرح وصدره منشرح وفرحان وحاسس بسعادة لأنه ما يأسوش من رحمة ربنا وده درس كبير قوي لما يجي لك إنسان عامل ذنوب لا تخطر على قلب بشر اوعى تيأسوا من رحمة ربنا لأن ربنا حتى قال للكافر إن ليك توبة قال جل وعلا كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف إذا يغفر لهم كل الذنوب اللي فاتت ولذلك سيدنا حكيم بن حزام لما أسلم في عام الفتح قال للنبي يا رسول الله لقد كنت أتحنث في الجاهلية كنت في الجاهلية قبل الإسلام كنت بعمل خير كبير قوي قال له أسلمت على ما أسلفت من خير الخير اللي عملته في الجاهلية ما اتكتبش في ميزانك لأنك كنت كافر فلما أسلمت كل الخير اللي انت عملته زمان اتعمل حوالة واتحسب في ميزان حسناتك فكل اللي فات اتكتب في ميزان حسناتك حتى الكافر وبعدين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك مش ربنا هيغفر لهم لا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في حديث رواه المنذري بسند جيد ان رجلا جاء وقد بلغ من كبر السن انه قد سقط حاجباه على عينيه راجل سنه بقى ضرب في 120 سنه ولا بتاع وكان لسه ما اسلمش فجه للنبي صلى الله عليه وسلم جاي لنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا يقول له لو خدت الذنوب اللي عندي دي وزعتها على أهل القرى الأرضية يغرقوا في الذنوب بتاعتي لو واحد مكان النبي كان عمل إيه مع الرجل ده راجل كبير في السن يا راجل انت لسه فيك حيل تعصى ربنا ده انت رجل جوه ورجل بره الكلام اللي بيتقال النبي ما يعملش كده النبي ابتسم في وجهه والبسمة دي بيبقى ليها مفعول السحر الحلال في اللحظة دي زيك لما يجي لك حد مذنب ابتسم في وشه اديله الأمل وخليه يسعد ويفرح بأنه قابلك واستفتاك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الراجل بيقول له يا رسول يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد في حد يشوف بسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يسلمش قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الرجل عايز يقول للنبي أنت ما تعرفش عملت إيه قال له وغدراتي وفجراتي ده أنا كان ليا غدرات وفجرات قال له وغدراتك وفجراتك هيتبدلوا الحسنات فولى الرجل وهو يكبر فرحان جدا الله أكبر الله أكبر من الفرحة كأنه كان مسجون في سجنه وأطلق سراحه والنبي يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الرجل اللي قتل مئة نفس خارج من عند العالم ورايح لأرض التوبة وماشي وفرحان وسعيد وساب الدنيا واللي فيها مش عايز حاجه انا عايز اتوب وعايز ارجع لربنا قد ايه فرحه التائب بتبقى فرحه كبيره قوي وقد ايه فرحه ربنا بتوبه التائب بتبقى فرحه اكبر يا سلام راجل ماشي وهو في الطريق ماشي من القريه دي للقريه دي افترض ان ما بينهم مثلا 100 كيلو جه عند 50 كيلو وكان ملك الموت في انتظاره فقبض روحه فمات قبض روحه فمات تخيل بقى حضرتك طب نعمل فيه ايه ده الرجل تايب بس لسه ما ما عبدش ربنا ما عملش خير خالص في حياته ماذا نصنع مع هذا الرجل فأكرمه الله عز وجل وأرسل إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الاتنين تخاصموا ملائكة الرحمة عايزة تقبض روحه وملائكة العذاب عايزة تقبض روحه ملائكة الرحمة بيقولوا إنه قد جاء تائبا وده كفاية إن هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع لربنا ده كفاية لوحده وملائكة العذاب تقول لا لا لا إنه لم يعمل خيرا قط ده لسه ما عبدش ربنا تمام فإذا بالحق سبحانه وتعالى إكراما لهذا العبد التائب واحد تايب شوف ربنا عمل عشانه إيه بعت له ملائكة رحمة وملائكة العذاب طب لازم حد يحكم ما بينهم فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل وقال أنا أحكم بينكم قالوا بلى أحكم ما بيننا قال قيسوا ما بين الأرضين أدي أرض التوبة وأدي أرض المعصية شوفوا المسافة هو مات في النص شوفوا المسافة أقرب لأرض التوبة ولا أرض المعصية فلو كان أقرب لأرض التوبة تقبضه ملائكة الرحمة ولو كان أقرب لأرض المعصية تقبضه ملائكة العذاب فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر الله شبر واحد بس تخيل حضرتك في الرواية الثانية بقى وده بقى يوضح الحديث أكتر إن ربنا جل جلاله أمر الأرض وقال لها لأرض التوبة تقاربي قربي وقال لأرض المعصية تباعدي ابعدي فاقتربت أرض التوبة شبرا واحدا وابتعدت أرض المعصية شبرا واحدا فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد تخيل حضرتك فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة هل ممكن حضرتك تقتل مئة نفس يعني أنت لو كنت يأسان بسبب معاصيك هل ممكن تكون ارتكبت معاصي وتكون قتلت مئة نفس طبعا مش ممكن لا أنا ولا أنت ولا أنت ولا حد فينا خالص يبقى ما تيأس من رحمة ربنا رقم واحد من الدروس اللي عايزين نستفيدها من من القصة ديت الصحبة السيئة ابعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يبقى الصحبة السيئة بتؤثر والصحبة الطيبة بتؤثر فعليك بصحبة الخير رقم اثنين مهما فعلت من ذنوب اوعى تيأس من رحمة ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة لما تقع في أي معصية أو في أي مخالفة أو في أو عايز تعمل أي حاجة اسأل أهل العلم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا كنت حضرتك لما بتروح تشتري عربية بتقول أنا عايز واحد يكون مهندس عربيات مهندس ميكانيكي ولازم يجي يكشف لي على العربية ولازم العربية دي تكون مش عارف إيه لو مش هتشيل حاجة على الزيرو يعني واخد بالك ولو هتشيل على الزيرو لازم برضه تسال واحد خبره في افضل عربيه واحسن عربيه ايه واخد بال حضرتك فمن باب اولى تسال عن افضل عالم عشان ده دين ودي جنه او نار ده العربيه لو اشتريتها حتى وطلعت اي كلام اهو قول خسرت شويه فلوس وهتبيعها وتخسر وتحط عليهم قرشين وتشتري عربيه كويسه لو حتى حصل اي مشكله في اي اشتريت بيت وطلع مش كويس انما دي جنه او نار يا جماعه ملهاش علاج يا جنه يا نار رقم أربعة إن ربنا بيقبل توبة كل عاصي مهما كان ذنبه إذا صحت توبته وتاب توبة صادقة حتى لو كان كافر زي ما قلت لحضرتك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن المسلم إذا أخلص النية فإن ربنا هيكرمه ويسخر له الكون وربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض كلها بما عليها ومن عليها إنها تتحرك كلها الكرة الأرضية كلها تتحرك من أجل تائب واحد فكيف لو تابت الأمة كلها ان لابد من فتح باب الامل امام العصاه اوعى تيأس حد من رحمه ربنا اوعى تقول لحد ربنا مش هيغفر لك اوعى تقول لحد انت داخل النار واوعى تقول لحد انت داخل الجنه انما لو لقيت انسان مطيع قول ارجو له الجنه ارجو له الجنه ولو لقيت انسان عاصي قول يا رب اهديه يا رب اهديه يا رب ودوقه طعم وحلاوه الايمان اخر حاجه ان العالم افضل من ألف عابد العالم أفضل من أي عابد واديك مثال بسيط خالص يحكى في بعض الآثار بنذكرها على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال يحكى في بعض الآثار إن إبليس أعوانه قالوا له لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد قال لأن العالم أفضل من مئة عابد قالوا له إزاي قال لهم أنا بفضل أشتغل على الناس وأفضل أوسوس لهم وأفضل أضلهم طول السنة ويجي العالم في خمس دقايق يفسد كل اللي أنا اشتغلته طول السنة يقول كلمة كده ويذكر الناس بالله ويعرفهم الصح من الغلط يفسد كل اللي أنا عملته في خمس دقايق أما العابد فممكن يعبد ربنا على جهل قال لهم وهديكم مثال عملي عشان تعرفوا فضل العالم على العابد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإبليس راح واخد بقى أعوانه كده وراحوا رايحين إيه لواحد عابد فإبليس بيسأله بيقول له هل يستطيع ربك أن يضع الأرض كلها في بيضة بيض الدجاجة قال له لا طبعا لا يستطيع فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لقد كفر هذا العابد بتلك الكلمة لأنه أنكر قدرة الله خرجوا من عنده وراحوا رايحين لواحد عالم فقال له أيها العالم طبعا راح له في سورة بشر قال له أيها العالم هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض في بيضة قال أجل هو على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإما أن يصغر الأرض ويجعلها داخل البيضة وإما أن يكبر البيضة ويجعلها تحيط بالأرض ربنا قادر على كل شيء فنظر إبليس إلى عوانه وقال أرأيتم هذا هو العالم يفسد ما أفعله في عام في خمس دقائق هكذا فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا مهما كانت ذنوبك ومهما كانت ذنوبك نتوب لربنا احنا ما عملناش زي اللي قتل 100 نفس لكن ذنوبنا مهما كانت عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يتوب علينا فنتوب إلى الله وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم مئة مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحا صادقة لوجه الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته